السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع موجز أنباء الآخرة النهاردة لقاء مهم جدا وهنقف مع موجز في غاية الأهمية ودايما بركز على ان احنا كل اللي احنا بنذكره ده دي عباره عن رؤوس اقلام حاجات كده مختصره والا لو هنقعد نفصل فاحنا محتاجين على الاقل من 70 ل 100 حلقه عشان نتكلم عن الدار الاخره باستفاضه وتفاصيل مهمه جدا جدا لكن عشان شهر رمضان وعايزين نقول الرحله كلها في شهر رمضان فعملناها في موجز انباء الاخره. النهارده هنقف مع نعيم القبر وعذابه. وانا يعني متعمد اقول كلمه نعيم القبر وعذابه بدل ما اقول عذاب القبر ونعيمه وده من باب ال ال البشرى الطيبه ومن باب حسن الظن بالله ومن باب ان احنا نفتح باب الامل في قلوب الناس بدل ما اقعد اقول للناس عذاب القبر واسكت مره واحد قابلني والله زمان من فتره كبيره وكنت ساعتها بقدم برنامج على احدى القنوات كان البرنامج ده ساعتين في الاسبوع ساعتين متواصلين يعني فالمهم قال لي يا شيخ محمود هو هو القبر ما فيهوش غير عذاب قلت له لا في نعيم طبعا قال لي امال ليه يعني كتير من الدعاء ان لم يكن اكثر الدعاء ما بيكلموناش غير عن عذاب القبر قلت له طب والله العظيم الحلقه اللي جايه ان شاء الله هكلمك ان شاء الله عن نعيم القبر وربنا قدر وحضرت موضوع عن نعيم القبر دون انكار لعذاب القبر والله العظيم قعد معايا الموضوع دوت نعيم القبر قعد معايا الحلقه ساعتها اللي هي ساعتين وكملته في الحلقه اللي في الاسبوع اللي بعده ساعتين كمان اربع ساعات يا مؤمنين وانا بتكلم عن نعيم القبر عشان ما نيأس حد من رحمه ربنا القبر فيه نعيم والله وفيه عذاب والله في نعيم لأهل الإيمان وفي عذاب لأهل الكفر في نعيم للناس الطائعين وفي عذاب للعصاء اللي ما تابوش إن قدر الله عذابهم لأن الإنسان اللي بيعصى ربنا هو في مشيئة الله إن شاء الله عذبه وإن شاء الله عفى عنه سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون القبر أول منازل الآخرة أول ما الإنسان يكون عايش ومبسوط ويجمع فلوس ويتمتع عنده فيلته وعربيته وشاليه ويتفسح ويخرج بره ويلف الدنيا لكن بمجرد ما بيخرج من الدنيا أول مرحلة بيقابلها مباشرة هي القبر عشان كده أنا عن نفسي يعني لما بشوف القبر والله العظيم بتأثر بيه جدا أكتر من ذكر الجنة والنار احنا الجنة والنار طبعا عارفين كل حاجة عنها اللي قالها لنا النبي صلى الله عليه وسلم واللي وردت في القرآن لكن القبر شفناه قدام عينينا والحاجة اللي تشوفها تتأثر بيها أكتر من الحاجة اللي تسمع عنها عشان كده سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه في الحديث الذي رواه الترمذي بإسناد حسن كان لما يقف عند القبر يبكي حتى يبل الحصى بدموعه فقالوا له سبحان الله تذكر الجنة والنار أمامك فلا تبكي ويذكر القبر فتبكي قال أجل أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول القبر أول منازل الآخرة فإن نجا منه العبد فما بعده أيسر وإن لم ينج منه العبد فما بعده أشد وقال وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه الله أكبر قبر حفرة الحفرة دي ممكن تكون تكون منورة وتكون مضيئة وتكون أجمل من أجمل قصر سكنته في حياتك في الكون ده كله وممكن تكون أسوأ من أسوأ حفرة قعدت فيها في الدنيا ديت هو ده صندوق العمل ده المكان اللي تقدر تقول من خلاله اللي عملته هناك هتلاقيه هنا هو ده القبر ولذلك ورد في الحديث العجيب الذي رواه احمد باسناد حسن عن البراء بن عازب رضي الله عنه وعن الصحابه اجمعين بيقول كنا قاعدين مع النبي عليه السلام فجاه النبي لمح بعض الناس متجمعين كده م- مجموعه كده ايه م- يعني ملمومين على بعض فقال لهم ماذا يصنعون قالوا اجتمعوا على قبر يحفرونه فما كان من الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الا انه قام في ساعتها مفزوع وجري على القبر وقعد كده عند شفير القبر كده وقعد ينظر للقبر ويبكي حتى بل الحصى بدموعه ثم قال للصحابه اي اخواني لمثل هذا اليوم فاعدوا لليوم اللي هتنزلوا فيه القبر ده جهزوا نفسكم استعد استعد من دلوقتي انا انا بس كل فتره كده وانا ماشي بعربيتي لما بشوف جنازه ماشيه في اي مكان والله بركن عربيتي وامشي ورا الجنازه انا ما اعرفش مين اللي ميت واحضر الدفنه لو كان رجل بنزل معاه ادفنه ولو كان امراه بنتظر بره لحد ما يدفنوها واقول موعظه على القبر وادعي والناس تامن او الاصل ان كل واحد يدعو بنفسه وامشي قلبي يتغسل لمدة شهر أو شهرين برؤية القبر في مرة كنت في دفنة واحد قريب زميلي ورحنا ودفنا الرجل وبعد ما دفناه نمت في القبر نمت كده في القبر فالشباب بيقولوا لي اطلع يا شيخ محمود فرديت بكلمة ما انساهاش قلت لهم والله ثم والله لو أعلم إن قبر ده هيبقى روضة من رياض الجنة ما كنتش ما كانش ممكن ان انا اطلع منه الان ابدا كنت اتمنى اموت دلوقتي القبر يا شباب القبر هتجدني بفكر فيه انا مش بقول الكلام ده عشان نيأس بالعكس ده انا بقول لك استعد بقول لك حبيبي انا خايف عليك عندك امتحان ممكن تذاكر بقول لك حبيبي انا خايف عليك قدامك فرصه شغل ممكن تظبط اوراقك بقول لك حبيبي انا بحبك وخايف عليك وانت رايح تتجوز ممكن تجهز شقتك وتجهز فلوسك وتظبط حياتك وت- وتقرا عن الزواج عشان تستعد انا بحبك خايف عليك ان انت تخش وتتجوز من غير ما تعرف اي حاجه عن الزواج في الاسلام ولا تعرف سنن النبي ولا تعرف حاجه تخش تلخبط الدنيا وتعامل زوجتك اسوا معامله يحصل بعدها انفصال تخرب بيتك وتخرب حياه انسانه فبقول لك انا خايف عليك فاستعد فانا بقول لك القبر ده حبيبي ان شاء الله يكون روضه من رياض الجنه ممكن تستعد وما بذكرلكش الجانب اللي بيزعلك مع اني لا انكره قبر فيه نعيم وعذاب فبقول لك يا حبيبي انا بحبك بقول لك يا اختي الفاضله انت غاليه عندي ممكن نتجهز ممكن نستعد النبي قالها اي اخواني لمثل هذا اليوم فاعدوا عشان كده كان بيأمرنا إن إحنا نكتر من زيارة القبور اللي الناس ما بتحبش تروحها إلا لما حد يموت لها وغصب عنها بتروح عشان ت- تدفن وتمشي. خد زوجتك وولادك زي ما بتروحوا تتفسحوا وتتمتعوا ده مش حرام ده جميل جدا الله يبارك فيك ويعزك فسحهم وكرمهم وفرحهم. وفي نفس الوقت خدهم كده لزيارة القبور لزيارة أمواتك أو حتى لو ما حدش لو ما حدش مات لك روح لزيارة أي قبور من قبور المسلمين. وقول لزوجتك وولادك والله أنا بحبكم ونفسي إن ربنا يجمعني بيكم في الجنة فبالله عليكم عايزين نطيع ربنا عشان لما ننزل القبر ده نلاقيه روضة من رياض الجنة وعشان لما ربنا يجمعنا في الآخرة نبقى من أهل الجنة نفسي ما تحرمش منكم لأن ربنا قال كده قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة أنا مش عايز أفقد حد منكم انا عايزك يا ابويا تبقى معايا في الجنه او انا ابقى معاك في الجنه عايزك يا امي تبقى معايا في الجنه عايزك يا زوجتي وعايزك يا مولو- عايزكم يا اولادي عايز العيله كلها تتجمع يتلم شملنا في الجنه الله على الاحساس الجميل ده النبي بيقول كما عند الحاكم بسند صحيح الا اني كنت قد نهيتكم عن زياره القبور الا فزوروها فزوروها فانها ترق القلب وتدمع العين وتذكر بالاخره كتروا من زيارة القبر هتلاقوا قلوبكم رقيقة وجميلة مفيش ظلم مفيش حسد مفيش حقد مفيش خصام مفيش أنانية مفيش رياء مفيش نفاق مفيش كذب مفيش أي حاجة وحشة لأن خلاص أنا عارف إن نهايتي هي الحفرة دي أكذب ليه وأنصب على الناس ليه وأظلمهم ليه وأعق أم وأبويا ليه واظلم زوجتي واولادي ليه و- و- و- وما اكرمش اليتامى ليه وما اكرمش جيراني ليه القبر ده يربي الانسان انا عن نفسي بتربى برؤيه القبر والله العظيم اكتر حاجه بتربيني واكتر حاجه بتاثر فيا رؤيه القبر الا اني كنت قد نهيتكم عن زياره القبور الا فزوروها دي وصيه النبي فانها ترق القلب تخلي قلبك رقيق وتدمع العين تخلي دموعك حضره وتذكر بالاخره قال سفيان الثوري من اكثر من ذكر القبر وجده روضه من رياض الجنه ومن نسي القبر وجده حفره من حفر النيران آه فعشان كده بقول لك القبر صندوق العمل اللي هتعمله هنا هتلاقيه هناك في القبر وعايز اقول كلمه قبل ما اطلع فاصل بالله عليكم ماذا يوازي نعيم ألف سنة لو كنت ملك من ملوك الدنيا وعشت ألف سنة ماذا يوازي نعيم ألف سنة مع أول ليلة هتباتها في قبرك ربنا يجعل قبورنا روضة من رياض الجنة هنكمل بعد الفاصل صلى على حبيبك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كنت بكلمكم عن القبر وإن إحنا عايزين نستعد ونجهز نفسنا شيخ محمود أنت بتفول علينا أنا ما بفولش عليك يا حبيبي أنا أتمنى إن أنتوا تعيشوا مليون سنة لكن وبعد المليون سنة ما لازم هنموت فكده كده شوف لما لما لما ملك الموت نزل لسيدنا موسى وقال له إن ربك يخيرك بي- بين أن تمر يدك على جلد ثور فلك بكل شعرة سنة جلد الثور ده اللي جلده مليان ملايين الشع... الشعيرات تمام ولا ملايين الشعر قال له بكل شعرة ليك سنة قال له ثم ماذا قال ثم تموت قال فالآن أنا دلوقتي من أحب لقاء الله كما عند البخاري من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه ما بقولكش اتمنى الموت بس بقول لك جهز نفسك خليك خليك جدع خليك فاهم المسألة صح كده كده مهما طال عمري فالليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر والعمر مهما طال فلا بد من دخول القبر هتعيش قد ايه 70 80 100 سنة 150 سنة يلا 200 سنة وبعدين وقبر طب ما اجهز نفسي من دلوقتي اظبط نفسي كده واستف اوراقي واقعد الليله دي كده مع نفسي افكر اعمل ايه عشان قبري يبقى روضه من رياض الجنه اه صلاه بر والدين آه، آه، اكرام يتامى احسان الى الجيران البعد عن ال- آه، الخمر والربا و- وال- والفواحش وكذا وكذا وكذا ظبط حياتك شوف ايه اللي يخلي قبرك ده نور وروضه وايه اللي يخليه ظلمه وابعد عنه صح كده ولذلك الانسان لما ينزل قبره يا جماعه القبر اهو الواحد محطوط جوه القبر وفي حيطه هنا وحيطه هنا الحيطه دي هتيجي كده والحيطه دي هتيجي كده دي بيسموها ايه بيسموها ضمه القبر ضمه القبر يعني انا ابقى هنا كده والحيطتين يجوا عليا ويلمسوا بعض بالظبط كده طب ده انا كده هتفعص هبقى لا ده لمين ده الكافر اللي يحصل معاه كده ان هو يضم عليه القبر حتى تختلف اضلاعه طب والمؤمن ما برضه القبر هيتضم عليه ايوه القبر هيتضم عليه بس هيبقى اجمل والين من ايه من الملبن تخيل حضرتك ايه الدليل على كده الدليل على كده ان ان ان ان النبي عليه السلام لما كان بيدفن سعد بن معاذ سبح كثيرا ثم كبر كثيرا فقال الصحابه لماذا فعلت ذلك يا رسول الله؟ قال لقد ضم القبر على سعد بن معاذ ضمه لو نجا منها احد لنجا منها سعد بن معاذ، وسعد بن معاذ من اهل الجنه. خد بال حضرتك؟ فمعقول واحد من اهل الجنه هيعذب؟ طبعا لا. خد بالك. يقول آه، احد التابعين لأن القبر أو لأن القبر هو جزء من الأرض فالأرض كالأم التي خلقنا منها منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها خرجهم تارة أخرى فاحنا خلقنا من الارض خد بالك بقى قال لك فالارض دي عامله زي الام فحينما يموت العبد بعد أن غاب عنها غيبة طويلة يكون كالابن الذي غاب عنها ستين سنة سبعين سنة حسب العمر اللي انت عشته فوق الأرض فلما تيجي تدفن كأنك عدت إلى أمك فمن كان طائعا لله كانت ضمة الأم ضمة حب وحنان واضح المعنى؟ ولم ومن كان عاصيا لله كانت ضمة القبر يختلف فيها أضلاعه يبقى ضمة القبر ما تخوفش إلا الكافر واللي بارز ربنا بالمعاصي وما تابش منها دي تخوفه قوي إنما المؤمن الله ضمة القبر أقسم لكم بالله حضن أم ده الكلام اللي يتقال والكلام اللي عليه دليل من كتاب والسنة عشان ما نيأس الناس من رحمة ربنا خايف من ضمة القبر والناس مخوفاني من ضمة القبر أطع ربك تلاقي ضمة القبر ألين من حضن أمك الله حتى ان النبي عليه الصلاه يقول كما عند احمد بسند صحيح ان للقبر ضغطه لو كان احد ناجيا منها لنجا سعد بن معاذ حتى الطفل الصغير لا ينجو منها وبرضه ضمه القبر للطفل لانه غير مكلف ضمه ام حب وحنان قال صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني في الكبير بسند صحيح لو افلت احد من ضمه القبر لافلت هذا الصبي ده كلام حبيبنا صلى الله عليه وسلم تعال نشوف في عجاله سريعه عشر أنواع من النعيم اللي هيتنعمها المؤمن في قبره وسبع أنواع من العذاب اللي هيتعذبه الكافر في قبره في عجالة سريعة وزي ما قلت لكم هي كلها رؤوس أقلام قلت لكم أنا اتكلمت عن نعيم القبر في أربع ساعات مش معقول هقدر أتكلم عن نعيم القبر وعذاب القبر في 22 دقيقة بتفصيل إنما هي فقط رؤوس أقلام موجز أنباء الآخرة والأنباء بالتفصيل اما ان ربنا يقدر لنا ونعمل لكم بقى الرحله كامله بالتفصيل الم... يعني مش عايز اقول الممل بالتفصيل الجميل واما ان شاء الله نشوفها كده عيانا جهارا كده لما لما لما نروح ونلقى الله سبحانه وتعالى ونمر بكل مراحل الدار الاخره بنعيم فضل الله سبحانه وتعالى. عشر انواع المؤمن بينعم في قبره عشر أنواع من النعيم عد معايا بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم أول نعيم إنه إن ربنا سبحانه وتعالى يثبته عند سؤال الملكين ده أول نعيم قال جل وعلا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء يبقى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا فين؟ عند الموت اللي هي من كان اخر كلامي لا اله الا الله لا اله الا الله دخل الجنه طب وفي الاخره قال لك في القبر في اسئله الملاكين الثلاثه من ربك ما دينك من نبيك الله يبقى اول نعيم ان ربنا يثبتك عند السؤال لان بناء على التثبيت ده يكون النعيم او العذاب يبقى اول نعيم للمؤمن ربك هو اللي يثبت قول لي هيثبتني في ايه طب ما انا حافظ اجابات الاسئله دي اقول لك والله ثم والله رؤيه الملكين في القبر تفقدك الذاكره لو سالك اسمك ايه هتقول له ما اعرفش رهبه يا جماعه قبر وملاكين طالعين لك بيقعدوك وبيقول لك من ربك رهبه رهبه وخوف فربك هو اللي يثبت ربك يثبتك بقى يثبتك ويلقي في قلبك ربي الله ديني الاسلام نبي محمد صلى الله عليه وسلم ادي اول نعيم تاني حاجه ربنا يوريك في القبر وركز معايا هيوريك النار اللي انت كنت هتخشها يوم القيامه لو كفرت بالله يتفتح لك كده جدار في القبر وتشوف نار جهنم وتشوف مكانك اللي كان محجوز لك في نار جهنم لو كفرت بالله ما هو كل واحد ليه مكان في الجنه ومكان في النار فاذا دخل الكافر النار ورث المؤمن مكانه في الجنه يبقى مكاني ومكانه سبحانك يا رب هي كده اولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس قال لك يورثوا مكانهم ومكان التانيين سبحانك يا رب قال لك فيتفتح له فتحه في الجدار فيشوف نار جهنم يحطم بعضها بعضا فيخاف فيقول لا تخف كان هذا مصيرك لو كنت كفرت بالله اما اذ امنت بالله اقفل وافتح الفتحه الناحيه التانيه بقى ده النعيم الثالث بقى يفتح له باب الى الجنه خد بالك بقى الجديد في الموضوع ان لما يتفتح له باب للجنه مش بقى ياتيه من ريحها من ريحها وريحانها وبس لا لك لا ده يشوف قصره في الجنه وبيته في الجنه ومكانه اللي هيعيش فيه في الجنه ده الجميل بقى في الموضوع ده الجديد في الموضوع بقى يبقى النعيم الثالث ان هو يرى مقعده ومكانه في الجنه الله يا رب ارزقنا يا رب النعيم الرابع القبر ضلمه يا ربي قبر ضلمه مقفول مفيش لا فلورسنت ولا نور ولا اي حاجه ينور له قبره الله كشافات الهيه انوار لا تخطر على قلب بشر نور ما بيتقطعش ابدا لو انقطع المازوت ولا لو انقطع ال... ولا بيحصل انقطاع في التيار الكهربائي ولا بتاع نور لا ينقطع الى يوم القيامه ينور له قبره ده النعيم الرابع النعيم الخامس يتفتح له يفسح له في قبره في قبره مد البصر يعني القبر قد ايه متر في مترين ولا نص متر في مترين يتفتح له مثلا 20 كيلو مثلا او اكتر مد البصر كل دوت قبره هو عايش فيه لوحده واخد بالك ومعاه بس عمله الصالح الذي يقول ابشر بالذي يسرك هذا يومك الذي كنت توعد الله اكبر يبقى ده النعيم الخامس يتفس يفسح في قبره ما يبقاش بس فقط مترين في متر لا يبقى بقى حاجه كده 20 كيلو 30 كيلو يفسح له في قبره مد بصره رقم ستة ينام في قبره أطيب نوم أجمل نوم في الدنيا نام في قبرك كنوم العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه رقم سبعة أعماله الصالحة تمثل له في صورة رجل صالح جميل جميل الوجه جميل الملبس جميل الرائحة يقول أنا عملك الصالح لما يقول له ابشر بالذي يسرك هذا يومك الذي كنت توعد يقول له من انت فوجهك الوجه الذي ياتي بكل خير يقول انا عملك الصالح ويفضل يؤانسه لحد يوم القيامه. النعيم رقم 8 يتملي عليه القبر كله خضرا الى يوم يبعثون يتملي خضره من خضره الجنه الله اكبر النعيم التاسع يتفرش له في قبره من الجنه ايه افرشوه من الجنه والبسوه من الجنه يبقى تحتيه كده القبر مفروش فوق الخضره اللي موجوده مفروش من الجنه وبعدين ولبسه كله من لبس الجنه هو في قبره والنعيم الاخير ان هو في قبره يبشر وهو في قبره بصلاح ولده الله اقرا لكم بقى في عجاله سريعه كده بقى العذاب الذي يعرض له الكافر والمنافق في القبر سبع انواع بعدد ابواب النار ربنا يعافينا ويعافيك يا رب العالمين اول حاجه ينادي منادي من السماء ان كذب عبدي وهو في قبره ان كذب عبدي لان ربنا مش هيثبته ما هو ربنا ما ثبتوش لانه كافر ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء من ربك ما دينك ما من نبيك ها لا ادري خد بالك فربنا سبحانه وتعالى ان كذب عبدي رقم اثنين يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه رقم ثلاثة يفرش له في قبره من النار ويلبس ثيابا من النار رقم أربعة يمتلئ عليه قبره ظلمة القبر كله مظلم مش شايف حاجة خالص غير وجه بس إيه عمله الفاسد رقم خمسة يسلط عليه ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب تنين يلعسه يلسعه وينهشه ربنا يعافينا ويعافيكم يسلط عليه التنين يلسعه وينهشه رقم ستة يضرب بمطراق من حديد حتى يصير ترابا ثم يعيده الله كما كان رقم سبعة يمثل له عمله في قبره عشان كده محتاجين نستعد يا إخواني وأخواتي القبر صندوق العمل وقلت لكم بقدم دايما البشرة قبل غير البشرة قلت نعيم القبر وعذابه يا رب يجعل قبرنا روضة من رياض الجنة ويا رب نستعد لليوم دوت من دلوقتي كشف حساب قبل ما ننزل قبورنا ربنا يا رب ينور قبورنا وقبوركم يا رب العالمين واجعلنا واياكم من اهل الجنه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
do do do